بشكل مختصر كده قول لي ايه هي الصوفيه وايه هي الطريقه العزميه او الطرق دي ايه
طرق الصوف أو الصوف التصوف عموما هو أخلاقيات وما زاد عنك في التصوف زاد عنك في الخلق لا قول لي كده بالراحه كده بقول لحضرتك هي عملية أخلاقيات اللي بيزيد عنك في ال- في التصوف بيزيد عنك في الخلق واللي آه بي- يعني اللي- اللي اكثر تصوفا أخلاق.
يبقى اكثر خلقا يعني أخلاق.
حضرتك تقصد كده ايوه مم.
آه، ده بالنسبة للطرق الصوفية اه للتصوف صح.
أما الطرق الصوفية فهو يعني ابتدوا في يمكن القرن السادس الإسلامي وابتدوها لأن كان في فترة رفاهية شديدة جدا في الأمة الإسلامية فكان في انحرافات كثيرة جدا هذه الانحرافات عالجها هؤلاء الصوفية بالتقرب إلى الله وبعدين بالذكر اللي حضرتك شفته ده آه، بس انا بشوف هنا يعني حاله من حالات التمايل والاهتزاز ولا ده, ده ايه هدفها ايه؟
أنا أقول لك حضرتك كنت في مدرسة ثانوي وإعدادي اه يعني مش أكيد.
كده مش آه.
كده مش كده آه.
آه، في المدرسة الثانوي الإعدادي كنا بناخد التمارين اللي هي السويدية
اه مش كده آه.
كان عبارة عن برضه بتركع وبتقف لا وتصوم.
السويدي يعني التمارين الرياضيه او بتاع أنا أقول يعني لحضرتك، موضوع أنا أيام مختلف زمان لا مش مختلف أيام زمان ما كانش فيه سويدية فكان ال- ال- الشخص أو الإمام بتاع الطريقة الصوفية كان عاوز يهد الجسم بتاع الانسان اللي هو دوت معاه بحيث ان هو انت عارف حضرتك الليل كله عباره عن المعاصي كلها بترتكب في الليل فلما يتهد الجسم بالذكر وبالتلاقى مع الله سبحانه وتعالى هيروح الراجل ده ينام لا يفكر يأذي حد ولا يرتكب معصية ولا يعمل أي حاجة ولو حضرتك بصيت للذكر نفسه هتلاقيه هو زي حركات الألعاب السويدية يعني على الأقل على وجهه نظر بس قول لي ايه هي الطرق بقى قبل ما انتقل للدكتور عبد الله الطرق الصوفية في مصر هنا ولا في العالم لا يعني اقول قول أقول- اصلا ما عنديش معلومات حقيقه كفايه يعني انا قريت طبعا كتير بس عايز اسمع من حضرتك آه. الطرق الصوفية يا فندم كل إمام من الأئمة بيبقى له أوراد خاصة بيه وله ما- أسلوب للتصوف نفسه واخد بالك فعندنا الطرق الصوفية دي تنقسم إلى يمكن الطريقة الشاذلية وإمامها أبو الحسن الشاذلي الطريقة البرهامية وإمامها إبراهيم حسن الدسوقي هل هل من الصوفيه الصوت المنخفض علشان نقدر الناس تسمعك علي بشكل افضل صوتي طب اه لو ماشي سمحت علي صوتي اتفضل يعني ال- ابو الحسن الشاذلي كان امام لكل الطرق الشاذليه آه، ابراهيم الدسوقي كان امام لكل الطرق البرهاميه آه، ايوه ايه الفرق بين ده وبين ده وبين ده يعني هل دي مثلا يعني مذاهب هل دي لا مش يعني مزاج أمال هي, إيه؟
هي عباره عن اوراد و يعني ما- مفهوم جديد هو بيضيفه للمفاهيم بتاعت الدين نفسها مفهوم جديد آه، يضيفه للدين الدين نفسه اه باي يعني باي معنى بأي معنى أقول لسيادتك مثال بسيط جدا في لو حضرتك آه، قريت القصة في القرآن بتاعت سيدنا داوود و... وال... ال- والأخ اللي كان عنده 99 نعجة وحصل إن هو آه، حكم له بإن هو لا, لا يديله ما ياخدش النعجة منه ويديله من اللي عنده نعجة مثلا ولا يديله حاجة المفسرين كلهم اغلبهم دخلوا في الموضوع بتاع آه، سيدنا داوود وقصة أوريا الحسي اللي هو الراجل اللي هو كان قائد في الجيش بتاعه وكان هو آه، ارتكب معصية مع زوجته وحملت فأراد إن هو يقتله وحاجة زي كده هو، وفعلا أذله في الحرب ده الكلام بتاع التوراة وأغلبية التفاسير بتاعة القرآن اللي هي القديمة بتقول هذا الكلام آه التفسير الجديد اللي برضه الطرق الصوفية قامت بيه هذا التفسير يختص بالطرق الصوفيه تحديدا لا لا ابدا لأي مسلم التفسير الجديد بتاعه إيه؟ إن هو حكم للراجل دون أن يستمع وجهة نظر راجل آخر طب ده يفيدنا في ايه يعني دلوقتي يعني لما حكمه يكون- يعني ولا ايه؟
لا أيوه انما كده يكون في قضاء انت قاضي في شيء ما تحكمش قبل ما تسمع الخصم الثاني ده سيدنا داود حكم قبل ما ينطق الخصم الثاني ويتكلم اي كلام ده تفاسير يعني دي وجهه نظر مشايخ الطرق الصوفيه بعضها يقولوا كذا يقولوا كذا مفاهيم يعني فديت آه، قطعا شيء جميل الواحد يفهم حاجه جديده في الدين بتاعه شيء جميل حاجه يفهم آه.
الدين بتاعه دكتور عبد الله انت عملت آه، شرايط او آه، يعني دراسات حوالين مساله الصوفيه ولك بعض الملاحظات يمكن لك بعض الانتقادات يعني بشكل موضوعي آه، عايز اسمع آه، تعقيب حضرتك على اللي اتفضل بيه الشيخ علاء يعني معذرة آه، الكلام الأخير ده يزعجني يزعجني ليه؟ أنا أستاذ تفسير القصة اللي بيتكلم عليها فضيلة الشيخ آه، موجودة في سورة صاد وربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن واقع حدثت في بيت سيدنا داوود اصل هي يعني احنا مش ده مش ده مش ده موضوعنا لا يمكن أصل التفسير هي في مسألة خطيرة جدا عايز أتكلم فيها إن اتفضل ال- ال- ال- التفسير الذي قيل الآن أولا ليس من خ- آه، من آه، عقلية رجل صوفي أو كذا أو كذا ده موجود في كتب التفاسير وليس هو التفسير الصحيح كمان طيب ده بترتب عليه ايه؟
وليس هو التفسير الصحيح كمان اه تمام؟
طيب ده حضرتك بترتب على ده ايه؟
لا يعني أنا عايز أصحح المعلومة إن مش ده ال- مش الصوفي هو الذي أضاف هذا للمسلمين لا ده موجود عند قدماء المفسرين وقايلين هذا الكلام ان سيدنا داود آه، مشكلته ان هو تسرع في الحكم وردين على هذا ومبينين الصراع يعني هذا دي- كلام دي- هذه نقطه يعني عايز اقول ان حضرتك- الصوفيه لم آه.
يضيفوا شيئا في هذا انا بس عايز عايز عايز اقول تمام.
لحضرتك ال- الارقام اللي قدامي ارقام آه، آه، يعني لافته للنظر جدا احنا بنتكلم في مصر على تقديرات مختلفه اقلها 9 مليون واكثرها 11 مليون بنتكلم على عدد من الطرق آه، آه، يصل الى آه، م- م- 100 100 177 و23 غير مقيد يعني اعداد كبيره من الناس ايه ايه ملاحظات حضرتك على اللي اتفضل بيه ما انا عايز اقول ما انا عايز اقول كذا ملاحظه اتفضل.
يعني هو على على الموضوع في حد ذاته نعم يعني هو هو طبعا الكلام في الموضوع ده آه، يعني انا ارجو انه انا كنت اتمنى ان يكون آه، بطريقه مرتبه عن هذا لكن انا هعلق على الكلام مرتبه بمعنى ايه يعني مثلا لازم نيجي الاول نقول آه، منشا كلمه الصوفيه دي جت منين و- و- دي, دي, دي اول حاجه وده آه، هو الشيخ علاء قدم تفسير انه فعلا يعني مع الطرف وكذا وبتاع من ال- بدات فكره وهل الزهد.
هذا من الإسلام ولا مش من الإسلام وهل الإسلام فيه طرق مختلفة ولا هو طريقة واحدة يعني الله سبحانه وتعالى سمانا جميعا اسما واحدا واختار لنا هذا الاسم هل بعد ما اختار ربنا سبحانه وتعالى لك اسما هل أنا اختار اسم ثاني يعني أيهما أفضل أما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول هو سماكم مسلمين خلاص احنا بقينا مسلمين ونشهد جميعا أننا مسلمون هذه واحدة الثانية الدين كله طريقة واحدة لا يستطيع إنسان يعني يجي يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم نسي أن يبلغنا شيئا اليوم أكملت لكم دينكم.
دينكم الدين كمل فاللي هيأتي بزيادة يبقى ادعى ان حضرتك الدين بتشوف كمل.
إن- حضرتك بتشوف ان الصوفيه بتاتي بزياده كثير طبعا ومبالغات أتفق.
كثيرة جدا عند هذه النقطه علشان تقدر ت- تشرح لنا نعم.
كل اللي حضرتك عايز نعم.
تقوله نعم.
نخرج الى فاصل ثم بعد الفاصل نواصل نعم.
هذا الحوار ونفهم ما هي الزياده من وجهه نظر الدكتور نعم.
عبد الله بدر استاذ التفسير وعلوم القران ونستمع ايضا الى راي الشيخ علاء ماضي ابو العزايم شيخ الطريقه العزميه تابعوا الصوفية ما لها وما عليها كان قبل الاستراحة دكتور عبد الله بدر يعني عايز يعقب على ما تفضل به الشيخ علاء ماضي أبو العزايم تفضل يا دكتور عبد الله وبشكل مختصر وسريع بشكل مختصر و- وسريع جدا آه، ينبغي ان احنا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما فرط في تأدية الرسالة فوصل الينا كل ما ينبغي ان يصل الينا فلا يستطيع مخلوق بعد هذا ان يأتي ويزيد شيئا او يضيف شيئا حتى ولو كان من وجهة نظره حسنا اقرب مثال على هذا حديث موجود في كتب السنة الصحيحة انطلق ثلاثة نفر الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقلوها لما خبروا بها فقالوا أين نحن من رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقلل في العبادة عشان ربنا غفر له طب احنا مش مغفور لنا ايه المطلوب نزود فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام ألو سألت أي مسلم الآن إيه رأيك في واحد بيقول أنا أقوم الليل غلط ولا صح حلو ولا وحش الرد السريع أن قيام الليل له أصل في الدين وشيء حسن وهذا الرجل يريد أن يقوم الليل لله لله وقال الثاني وأنا أصوم ولا أفطر الرجل يريد أن يعني آه، يزهد لله سبحانه وتعالى يصوم ولا يفطر ونسأل النية ها هنا حسنة والمقصد حسن تمام وقال الثالث وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج يريد أن يتبتل وينقطع الجهاد في سبيل الله الثلاثة بالمقاييس كل واحد نيته حسنة ويريد أن يقدم شيئا لله فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال أما أنا فأقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء هذه سنتي فمن رغم عن سنتي فليس مني طب ما الصوفيه بيتجوزوا ما ما اعتقدش ان هم لا، لا يعني يتزوجوا أنا مش هو ده المعنى أنا مش بتكلم امال المعنى ايه يعني؟
المعنى اللي أنا أريد أن يصل للناس إن الزيادة عن الحد اللي وضعه الشرع غير مطلوب الشرع أعطاني وهي حدا الزياده اللي بتضيفها الصوفيه هكلم أنا هك... أنا هقول انا أهو.
عاوز اعرف ما أنا ده اللي أنا هقوله يعني ادوني فرصة اتفضل طب أتكلم اتفضل يا فندم.
ف... ف... فالزيادة عن الحد المطلوب مرفوض ما تمام هي الزياده اللي حضرتك شايفها؟
مثلا في كلام ال ال ال ال ال ال الشيخ بيقول كلما زاد التصوف زادت الاخلاق طب ما انا عندي القران والسنه يعني تكفيني في الاخلاق انا محتاج ان انا اقول انا متصوف عشان يبقى عندي اخلاق ام المؤمنين عائشه سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القران نعم.
طب ما انا باخد قرآن اخلاقي من القران والسنه انا محتاج اكون اسمي متصوف عشان يبقى عندي اخلاق انا محتاج لا.
ان انا اكون مسلم ملتزم بالقران والسنه عشان يبقى عندي اخلاق دي واحده الثانيه انا لما اجي اعالج مشكله يعني ه- ه- ه- هفترض ان ظهر انحرافات دينيه كما يقول الشيخ و... و... و... وتسيب ديني لما اجي اعالجه اعالجه من خلال القران والسنه ولا من خلال طريقه انا اخترعها وازيدها في الدين اللي هي مساله الذكر والتمايل انا لم يرد هات لي في تاريخ يعني انا إذا كنت بستبد شرعي من القرآن والسنة هات لي في القرآن ما يأمر إن أنا أعظ تمايل وتراقص وأنا بذكر الله سبحانه وتعالى ده يتنافى مع الأدب مع الله هات لي من السنة النبي فعل هذا أو فعله أحد من صحابته هات لي ده أدي دي اللي أنا بقول أنت بتعالج قضية أنت شفت أخلاق الناس انحرفت آه انت بتشوف ان الذكر ده مش من القران؟
آه طبعا بالطريقة دي بهذه الطريقة القرآن دعاني إلى الذكر الذكر له آداب النبي صلى الله عليه وسلم أما كان يذكر الله الصحابة أما كانوا يذكرون الله ده كلام جميل هل جدا كلام لا، كده خلينا جميل نسمع طريقة؟
تعقيب الشيخ علاء اتفضل يعني لما تقولوا واحد اثنين ثلاثة أربعة في الألعاب السويدية حلال لما أقول الله الله الله حرام حضرتك خلطت هو في كده الأمور.
لا هو كده حضرتك خلطت في الامور لا، ده هي دخلت كده. أنا امر بقول لك دنيوي رياضي، أنا في بقول امر لك- ديني أنا بقول لك انا الان الذكر بتكلم هو- عن هو هو امر بيتكلم عن ديني التمرين جسدي أنا- وروحي أنا بقى- يعني لا، ده أنا- السويدي السويدي لما اقول في واحد اثنين ثلاثه هو هو اربعه عايز حلال امر الله، دنيوي الله، الله.
امر دنيوي حرام.
امر يا دنيوي سبحان يا الله اخي انت انت الان تخلط في طب هل ده الامور مضر بحاجه مفيش يا خلط دكتور عبد الله؟
الأمور.
يعني يضر مفيش في إيه؟
خلط آه، الأمور ممكن نوضح جزئيه بسيطه اتفضل.
جدا ممكن نوضح جزئيه بسيطه جدا اتفضل.
الخلط اللي واقع مضر نعم مضر هذا الكلام مضر ما انا هقول اهو اتفضل.
الخلط اللي واقع عند الناس انه انت بتيجي تاخد امور دينيه تقيسها لي على امور دنيويه لا ما- موضوع تاني لا لا الذكر لا إله إلا مضر الله ما هقول اهو آه، انا عايز اتفضل.
اقول حاجه ادوني فرصه بس اتكلم اتفضل.
ادوني فرصه بس اتكلم اتفضل يا جماعة انا وانت انت ترى ان في امر وحش وانا بقول عليه حلو زي ما احنا شايفين الان مم.
هنقعد للصبح كده اللي يقرر ان ده حلو ولا وحش ايه شوف مسطره نقيس بيها لا الشرح اه ما هي الشرع.
المس- المسطره هي الشرع حلو مم.
تعالى حضرتك بتقول حلو مش هو بيقول حلو وانا بقول وحش من الذي يطالب فينا بالدليل
طيب ده كلام جميل جدا هكمل بقى الجزئية دي لا عشان لا لا الناس لحظة لا تفهمها بعد لا لحظة إذنك.
لحظة أنت مطالب بإقامة دليل يا شيخ علاء حوالين أن هذا له أصل شرعي لا ما شوف هو بس يا بس في شوف يا جزئية لو فندم.
سمحت انا في- برجو في- الناس ارجو ان الناس خلينا خلينا نحسن.
يفهموها بعد اتفضل.
اذنك في ثانيه واحده اتفضل.
في ثانيه واحده اتفضل علم الأصول بيقول أنا وأنت إذا اختلفنا في أمر دنيوي أنت قاعد على الكرسي ده أنا مش عاجبني الكرسي ده ده ده شيء دنيوي اللي هي زي السويدي اللي احنا نعم.
بنتكلم فيه ف- إذا اختلفنا في أمر دنيوي فالأصل في الأمور الدنيوية الإباحة فالذي يمنع هو الذي يطالب بالدليل فأنا لو بقول لك الكرسي ده قول حرام لي ليه هقول لك ليه وأنت بتقول حلال مم.
م- أنا اللي بقول حرام أنا اللي أطالب عليك- بالدليل عليك مش أنت إثبات الدليل تمام إذا اختلفنا البينة على من ادعى لا مش قاعده اذا اختلفنا في امر ديني انا وهو ابن الان بنختلف في امر ديني مش دنيوي مش بتكلم في السويد انا بختلف في امر ديني مم.
اذا اختلفنا في امر ديني فالاصل في الامور الدينيه الحاضر يعني انا لا اخذ امرا دينيا الا بنص طيب.
والا كل واحد هيخترع واحد من ويالف المسألة، رأيك في الكلام ويعمل ده؟
شرع بمزاجه رأيك إيه في الكلام ده ده كل واحد يع- يخترع ويألف ويعمل شرع بمزاجه ودي لا، مسألة هو طبعا لا طريقة في في في نقطة مهمة جدا اتفضل
كل المسلمين اللي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أنا وجهة نظري في حياتي إن أنا بقوم الأخلاق موجودة في القرآن كويس والأخلاق موجودة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام والأخلاق موجودة في سيرة آل البيت ده علاقته ايه باللي ما بيقوله أنا أقول الدكتور عبد الله؟
لحضرتك أنا أقول لحضرتك بس إنما في أشياء أخرى أنا قد أزيد فيها في لا أخلاقيات دلوقتي لا هو سامحني يا ما أنا شيخ.
عشان على كده- هو الدكتور عبد الله أرجو بقى بيقول دلوقتي وقفة أرجو بقى وقفة هنا قد أزيد فيه دي اللي أنا بتكلم فيها.
بقى هو الدكتور الدكتور عبد الله بيقول واحد ان الزياده ليست مطلوبه لان النبي عليه الصلاه والسلام قال كملها.
ان هو ده من يعني الكلام المطلوب الكلام اتنين- الحديث هذا انا لا، بعيد خلينا بعيد لا، عشان أنا السلام ولا مسلمين يعرفوا أعرفها. الحديث هذا اللي هو يصوم ولا يفطر إن شاء الله هيموت مش كده ولا مش كده يعني هيصوم ولا يفطر يصوم خالص طول عمره أيوة، ما يعني هو- يفطر- آه، يعني بيصوم يصوم الصبح كل ويفطر يوم.
اليوم يصوم يعني كل بيصوم يوم.
ويفطر بقى من المغرب لا يعني هو ولا يفطر هو كان الحديث بيقول كده واخد بالك مش فيش روح للحديث وان ولا انا حضرتك اقوم بتفصل.
اقوم بالليل الليل ولا انام والثالثه ان انا اعتزل النساء دي حاجات شخصيه وزياده عن الوضع بتاعها هنا السؤال ال- ال- ال- الطرق ما أنا الصوفية.
الطرق و- و- الصوفية.
و- يعني هل ب- مش بتقوم بزياده الشيخ الدكتور عبد لا، الله مش يرى بتقوم انها غير بزيادة.
مطلوبه لا، مش هذه بتقوم زياده غير بزيادة.
مطلوبه ثم انها لا مش تبقى للي بزياده بيقولوا لا انها مش خارجه عن الاصول الكلام حضرتك ده- الآن بتقول بيجي الشيخ يزيد شيء يزيد إيه؟
يزيد يا يزيد على مين؟
يزيد في يزيد مفهومي ايه أنا.
يزيد ايه يزيد يزيد ايه علما من عنده ولا من الشرع لا مش شرع من الشرع يبقى انا آه.
يبقى انا مش محتاج اقول دي طريقه صوفيه هو محتاج اقول ده الشرع انا محتاج اقول ده الشرع انا اقوله وده يقوله وده يقوله وده يقوله مش محتاج لشيخ صوف ما انا لسه بقول لك حضرتك هتجيب من الدين ولا هتزود عن الدين هتجيب من هجيب الدين الدين، مش يبقى ما هجيب- تلزمنيش تعمل لي طرق طرق ليه هي كلها طريقه واحده الدين كله طريقه واحده طب ما الآية هتجيب من دي بقى- عندك الآية يبقى دي- هنقف بقى معاك نلغي هنا كل الآية.
يبقى يبقى ما انا بقول لك ما نلغي كل ما مش الآية بيقول والأئمة يا بيزودوش دكتور عبد على الله الدين.
كل شيخ مين وله قال لك طريقه إن- ف- فدي كل طرق في تربيه الناس ال- هكذا يعني يعني يقال كل شيخ وله وله طريقه ده كلام العوام انا عايز انا الشرع الشرع طريقه موجود.
واحده موجود.
الكتاب والسنه يعني عايز اقول لا بالعكس ال- الائمه اللي حضرتك بتتكلم فيهم اللي هم زي ال- ابو حنيفه والشافعي ومالك عليهم رحمه الله لما اختلفوا ما كانش ما كانتش طريق ده اختلاف في فهم النص اما نابع من مشكله في اللغه واما منا- نابع من آه، آه، آه، مشكله في السياق بيختلفوا في النص مفهوم، مفهوم.
ما تجيبليش الكلام اللي بي- ده- اللي يا بيتقال حضرتك ده اللي بتقول أنا انا اقعد قياس- ازود أنا قياس.
و- و- واخترع لي عباده هو هو الزياده هنا مفيش الزياده حاجة هنا خرج عن اختراع عبادة جديدة ولا أي حاجة من هذا انا الكلام.
بسال حضرتك سؤال يا واحد أنت الان بتتكلم اللي بتجيبه لي موجود اصله في القران والسنه يبقى ما لزمنيش تقول له طرق يبقى احنا كلنا طريقه واحده وهنلتقي عليها يبقى ده لا هي- هيبقى غير ده ولا ده غير ده ولا هيبقى ده غير ده ولا هيبقى غير ده ملوش اصل في القران والسنه حضرتك بتزود او بتنقص يبقى خرجت عن القرآن والسنة والكلام اللي انت بتقوله ده م- لا يلزمني ولا يلزم أحدا من المسلمين فأنا باجي أقول أنا إحنا اختلفنا في مسألة التمايل اللي أنا شفته الناس اللي عمالة تتراقص ده ده يتفق مع أنا لو دخلت الآن أ- أ- أ- أ- أمام أي إنسان وأردت أن أثني عليه وقفت أترقص له كده هيقبلني أنا واقف بين يدي الله من أين جئ- جئ- جئتم بهذا التراقص وجعلتموه دينا دي زيادة في الدين لا فعلها النبي ولا فعلها الصحابه ولا القران دعاك اليها ولا السنه دعتك اليها بل بالعكس نسمع بدنا رأي الشيخ عبد بالادب الله. شيخ علاء اتفضل يا شيخ علاء سيادتك دلوقتي هو احنا بنتكلم في موضوع دنيوي ماشي كده هذا الموضوع الدنيوي له اثر على صحه الانسان مش كده ولا مش كده ايه هو اللي كده اللي هو الالعاب السويديه ه- حضرتك بتصر لها برضه اثر على- ايوه آه.
لها اثر على صحه الانسان تمام لما انا اقول واحد اثنين ثلاثه اربعه يبقى حلال لما اقول الله الله يبقى انا يبقى لا, لا هي, حرام هي- هي الفكره الفكره اللي بيقولها الدكتور عبد الله وعايز اسمع تعقيب حضرتك عليها ان حينما آ- آ- اقول او اتعبد هناك يعني ايه سمات للعباده اتفق عليها الناس ودليل، وشكل أستاذ من دليل اللي الاشكال بيأتي.
وقد هو بيشوفها ان دي تجاوز منها اساءه اساءه في العباده اساءه لمين؟
يا آه، آه، آه.
ايه الاساءه اللي استاذ فيها؟
الفاضل استاذ اه فاهم الفاضل الاساءه اللي انا فيها.
عندي الان انها بدعه ما كانتش موجوده على بدع الأقل.
ما كانتش موجوده آه.
طب ما في بدع كده كويسه في ليس بدع كده.
طب حسنه والقاعده اللي وفي بتقول كل بدع بدعه ضلاله وكل ضلاله في بالظبط كده النار اعترض على لا، هذا مفيش حاجه لا اسمها يا بدعة فندم.
كويسه أنا لما عايز سيدنا أقول إيه؟
عمر في ص... في لما قال صلاه التراويح تبقى جماعه قال نعم البدعه تهلها ليها اصل يا استاذي ليها اصل أصل.
هقول لك يبقى اصلها في بدع حسنه هقول لك وفي بدع أصلها.
سيئه ن- الله.
اديني فرصه ارد كلام ده أقول لك ودي- يعني إيه في بدع حسنة؟
عشان حاجة.
عشان نفهم كمان من الشيخ عبد الله الشيخ علاء آه، يعني يعني وجهه نظر طب هسالك سؤال تاني يا شيخ علاء معلش آه، اسمع مساله مثلا ايه آه، ان آه، شيخ آه، الطريقه لا احد يستطيع انه آه، ي- يعني ي- ياخد او ي- يقوم باي عمل الا بالرجوع اليه او باخذ اذنه او بال, بال يعني بال بال بالاشاره منه آه، ده نمره واحد نمره اتنين بنتكلم على مساله التوسل والاضرحه و- وخلافه كل هذه الامور هل لها علاقه بالصوفيه ولا لا حضرتك قول لي لا لا علاقه بالصوفيه لها علاقه اه يعني انا اسال سيادتك سؤال لو انت محب لشيخك مم.
فبالادب بتستاذنه في اي حاجه بتعملها اي حاجه بمعنى ايه يعني- اي حاجه بمعنى يعني نفترض ان انا مثلا هسافر بره الكويت السعوديه امريكا اي حته لما اخد الاذن من شيخي هل دي حرام؟
لا يعني دي مساله ت- ت- ترجع لتقديرك راجل بيحب واحد وبيستاذنه بس هو السؤال هل قال لي بيتم أول- استئذانه في تفاصيل حياتيه اكتر دقه بمعنى آه، اعمل كذا ولا ما اعملش كذا اروح آه، كذا ولا ما اروحش أيوة، كذا أيوة.
طب ما هو معنى كده ان هو بيفرض يعني آه، ما بيفرضش تفكيره.
ان هو لا ما بيفرضش مش بالطريقه مم.
اللي س- يعني هو بيوضح للشيخ بتاعه مثلا انا رايح مثلا السعوديه هتروح انت لوحدك ولا مراتك معاك؟
مم.
لا هروح لوحدي طب وست مراتك فين؟ الحاجات دي كلها بيسالوا فيها مم.
اذا كانت لها ظروفه الماديه تعبانه او حاجه كده بيقول له اتكل على الله ظروفه الماديه مستريحه لا يا ابني خليك قاعد جنب مراتك وعيالك.
أصل تقصد أسئلة العكس لو عن- ظروف- ظروفه الماديه ما- تعبانه خليك قاعد جنب مراتك لا العكس لو ظروفك الماديه تعبانه اه مسافر السعوديه اشتغل آه، مش انا آه.
انا ب- راح آه، بذهني انه آه.
رايح يعمل عمره او يحج لا، او كذا لا.
آه.
واخد بال حضرتك مم.
فدي كلها امور خاصه وامور وساعات بيبقى هيطلق مراته ولا بتاع والشيخ بتاع لا ما تطلقهاش هل هل في هل وبيسمع في كلام سلوك الشيخ.
معين يجب ان يلتزم به المريدين هي الطاعه للشيخ نفسه طاعه شكلها ايه طاعه طاعه طاعه مش عمياء طاعه فيما يعني يرضي يعني الله.
هل هل يمكن المريدين ان يختلفوا معك في آه.
اشياء ويقول لك ال- آه، اللي حضرتك آه.
اتفضلت بيه مش سليم وانا رايي أيوة، كذا وبتاع أيوة، ولا أيوة.
ده مساله غير لا لا مقبوله لا مقبوله جدا طيب المساله التوسل بالاضرحه وكذا حضرتك بتقول ان دي من الصوفيه فهمني ازاي لا مش من الصوفيه امال ايه حضرتك قلت لي اه من الصوفيه لا اقول لحضرتك آه.
في حاجتين احنا فاهمينهم غلط في حاجه اسمها الواسطه وفي حاجه اسمها الوسيله اه دي مساله مهمه هفهمها لي بس واخد بالك مم.
سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى انهم اتخذوا من قبور انبيائهم مساجد مش كده ولا مش كده اتفضل الحديث دوت هل سيدنا رسول الله يجهل ان اليهود والنصارى ما عندهمش مساجد
لا حضرتك عايز تقول لي ايه يعني يعني قول- هل قول يجهل قول في الموضوع سيدنا على رسول طول الله عليه الصلاه والسلام ان اليهود والنصارى ما عندهمش مساجد عندهم كنائس عندهم كنائس و...
وعندهم و... و...
و- سينجوج او و- يعني معبد يهودي او كذا معبد آه.
مش كده اه لو قال حتى معابد يبقى برضه معقوله مم.
انها مساجد ديت خاصه بمين بالمسلمين مسلمين تمام مفهومها ان مش المساجد بمعناها المسجد بتاعنا انما هو بيسجد على القبر فصار هذا مسجده واخد بالك وبيطلب من صاحب القبر النبي او الولي ان هو يبقى واسطه بينه وبين ربنا سبحانه ده وتعالى ده موقفكم منه ايه؟
وهذا شرك شرك تمام الوسيله بقى الوسيله بقى سيادتك بتروح مثلا سيدنا الحسين كويس وبتقول تجاوزا يا سيدنا الحسين اشيلي ولادي ولا اعمل لي كذا وهو وهو هو اصبر بالله اصبر بالله سيادتك الكلام دوت لما بيجي يقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ولا الله اكبر ولا الحسين اكبر يقول الله اكبر مش كده ولا نعم.
مش كده طيب ايه اللي حصل ده اللي حصل ان هو الراجل اللي هو داخل دوت داخل عشان خاطر ان الحسين الحسين ده يبقى ابن بنت النبي بنت النبي تمام.
عليه الصلاه والسلام كويس كده وداخل على ان المكان ده قد يجوز ان الدعاء فيه يصلح اه بس حضرتك بتقول لي قال يا حسين يعني يعني هي- هو- هو- هو- اشيلي- هو- اشيلي هو- ابني ودي ودي ما مساله هو يعني ده- بحاجه الى تدقيق يعني التدقيق ليه؟ لان هو ما يقولش يا رب الحسين يا رب يا رب الحسين اشفي لي اعمل لي مش عارف انما هو مفهومه ان ربنا هو الشافي وربنا هو النافع وربنا هو الضار وربنا هو كل شيء انما الاماكن ديت بيستحب فيها الدعاء زي قصه سيدنا زكريا مع ستنا مريم تمام.
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق هنالك دعا زكريا ربه كويس خلينا نطلع الى فاصل ثم بعد الفاصل نستمع الى ماشي.
تعقيب الدكتور عبد الله على ما تفضل به الشيخ ماشي.
علاء ونشوف هل مساله آه، آه، آه، الوسيله كما شرحها الشيخ علاء ايضا هذا مفاهيم في حاجه الى مناقشه نخرج الى فاصل بعد الفاصل نواصل هذا الحوار تبعا الصوفية ما لها وما عليها آه، كلام أنا بعتقد إنه بالنسبة لي كلام جديد آه، كلام مثير وفي يعني أخذ ورد قبل الاستراحة كان آه، آه، فضيلة الشيخ علاء ماضي بالعزام شيخ الطريقة العزمية بيرى أو بنتكلم على مسألة القبور والتوسل وهو ض- ضرب لنا مثل بزيارة مسجد سيدنا الحسين وإن اللي بي- بيقول يا حسين اشيل ابني وما يقصدش سيدنا الحسين ولكن يقول آه، يعني بيتوسل إلى الله بهذه الطريقة تعقيب حضرتك يا دكتور انا هعقب على امرين مم.
الامر الاولاني حضرتك بتقول له ان ال- ال- المريد بيلغي عقله مع الشيخ قال لا احنا مالكيش العقول بس احنا لازم نستاذن ولازم نطيع الكلام ده مش هو الواقع الواقع ان انا في ايدي كتاب الان بيؤصل للصوفيه قواعد وهو آه، الانوار القدسيه في معرفه قواعد الصوفيه لعبد الوهاب الشعراوي خلاص بس انا مش ملتزم بهذا الكتاب ولا حد ملتزم بيه الا اللي عاوز اللي هو عاجبه الكلام يعني يعني دي ما تنفعش تبقى قواعد لا أنا ما تنفعش تبقى يعني يعني الحمد قاعد ليا لله.
اذا كانت هذه القواعد خاطئه انا ما تنفعش ليش خالص يعني نلغي هذا الكتاب تلغيه اه نلغيه طيب ادي واحده آه.
خلاص أوكي.
طيب كلام- ال- ما تفضل به الشيخ علاء في دي- هذه مساله واحده آه، آه، الوسيله زي ما حضرتك أ- أ- الثانية الثانية الله سبحانه وتعالى قال فلا تضربوا لله الأمثال لما جاء أهل التفسير اتكلموا في هذه الآية قالوا لا يمكن أن تقيس الله سبحانه وتعالى على خلقه ولذلك من العبث إنك أنت تقول إيه أنا لو ليا حاجة عند الله سبحانه وتعالى لازم أجعل بيني وبين الله واسطة إذا أنت الآن تقيس الله على خلقه لك أنت عملت الله سبحانه وتعالى زي ضابط زي حاكم أنت لك عنده مصلحة فلازم تاخد تاخد له واسطة معاك أنا لو سألتك الآن لو هناك آه، آه، حا- حاكم عادل هل بيحتاج مني ومنك ومنه إلى واسطة؟
نظريا لا لو هو لا يصل إليه الناس إلا بوسائط لا ده ربنا مدح قال لي ولا يدعوني ذم؟
استجيب لكم ده مدح لي ولا ذم؟
مم.
شوف أنا بقول إيه؟ ده مدح لي ولا ذم؟ فكيف أنت تقيس لله سبحانه وتعالى على حاكم ولا أو الوصل على ده واحد شرك دي، ظالم لو ده مش وصل كل ما للشرك.
تيجي رايح له اه بس هو بيتكلم عن وسيله ما بيتكلمش عن انا وسيله الله.
هكمل انا الفرق بين الواسطه واصل.
والوسيله ما انا هدي- آه.
هتديني فرصه اتكلم اتفضل ممكن تديني فرصه اتفضل، اتكلم اتفضل.
ادي واحد اتفضل.
فانا لا ينفع وانا ذاهب الى الله سبحانه وتعالى اتخذ لله سبحانه وتعالى واسطه تمام يبقى مفيش واسطه تمام نيجي نتكلم طب وسيله عشان اللعب بالالفاظ ايه هي الوسيله الوسيله سبب انت تاخذه لتحقيق المقصود تمام احنا عندنا الوسائل نوعين وسيله دنيويه ووسيله دينيه الوسيله الدنيويه اللي الماء ده ال- الاتوبيس اللي بيوصلك لا من لا مكان الماء ده لمكان.
وسيله للري اه للحياه الوسيله الدنيويه تمام.
الد- الد- الوسيله الدنيويه بيشترطوا فيها شرطين انها تكون مباحه وبالتجربه تفيد جديتها تمام خلاص خلاص مم.
الوسيله الشرعيه بيشترطوا فيها شرط واحد بس نا ايه موافقه للكتاب والسنه طب غالب ما تفضل بيه هقول ما انا ه- انا هديني فرصه اكمل كلام موافقه للكتاب والسنه النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا كان حيا خلاص لما ذهبوا اليه ولهم مطالب عند الله سبحانه وتعالى قال لهم ايه نزل القران وقال ربكم ادعوني استجب لكم يعني ما تروحش النبي الاول ولذلك لو تتبعت شيء في القران ولا استاذ تفسير هتجد ان كل سؤال طرح على النبي صلى الله عليه وسلم جه الرد من الله ليه ليعلمه للناس بصيغه قل يسالونك عن الخمر والميسر قل قل.
يسالونك عن المحيط قل الا في ايه واحده واذا سالك عبادي عني ما قالوش قل فاني قريب قال له معلش بقى مني ليهم فاني قريب بس خلاص انت عايز اقول يا رب دي واحده اذا الوسيله دي مساله مش هكمل مش- آه.
لا ده أنا لسه هكمل انا لسه يعني اديني فرصه اكمل خلاص دي واحده لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم حذر من امرين والحديث في البخاري قبل وفاته قال اياكم ان تتخذوا قبري عيدا اياكم ان تتخذوا قبري وثنا يعبد هات لي واحد من الصحابه ومرت عليهم كثير من المشاكل والمحن هات لي واحد من الصحابه راح للقبر وقال له يا رسول الله اشفيني او اشفي لي ابني ده سيدنا ابراهيم خليل الرحمن قال واذا مرضت فهو يشفي.
فهو يشفيني لا قال لا فلان ولا علان ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا فالباب لي من الله سبحانه وتعالى مفتوح لما يجي ربنا يقول فاني قريب لما اكون انا ساكن في شارع شبرا انزل اروح الحسين عشان اغيب اني قريب قريب ايه ولا لو قعدت في بيتي وقلت يا رب مش هستجيب لي من قال هذا من قال هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم مات تعال نبص ل- ل- لسيدنا عمر بن الخطاب مروا بمحنه في نزول الماء محنه والنبي ميت فكان اللي بيستسقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي الحديث البخاري وهو حي فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش قادرين يروحوا عند القبر ويقولوا له يا رسول الله كلم لنا المولى سبحانه وتعالى ينزل لنا الماء يا رسول الله شوف لنا حل لمشكلتنا يا رسول الله حتى خرجنا احنا واحنا بنزور المسجد النبوي يعني بيقول بي- بنعمل الزياره ثم نتجه الى القبله عشان الدعاء يعني وبالتالي فانت يعني فأنا- واضحه فأنا- المساله دي ف- ف- آه.
فمن طب هو أقول له- انا انا أنا اللي احنا بنقوله لحضرتك مم.
ان في اماكن يجوز فيها استجابه الدعاء بس اللي احنا بنشوفه اللي احنا بنشوفه من ممارسات يا شيخ علاء آه، ان حد ال- يمسك ال- الممارسات.
الحديد بتاع أنا ال- عاوز ال- أسألك سؤال زي ده.
الضريح وكذا أنا ويملس أقول- عليه اقول لسيادتك على حاجه اولا الضريح والتمليز ده انا سيادتك انا اول مره اشوف حضرتك كويس لو جينا اشتغلنا مع بعض وكل يوم بنشوف بعض هيبقى صباح الخير صباح النور ممكن نسلم ايدينا لبعض يوم ممكن ما نسلمش مش كده ولا مش كده طب لو حضرتك غبت عني شهر مثلا هل لقائنا هيبقى بحراره ولا لقاء عادي هيبقى ازاي هيبقى لقاء بحرارة الراجل اللي جاي من البلد بتاعته ده هو جاي يزور سيدنا الحسين جاي بقاله يمكن خمس ست او عمره ما زار لما حضرتك تقول لي معلش يا شيخ علاء عفوا لما حضرتك تقول لي او او ت- او ت- ت- تقول لل- للناس ان هناك وسيله وان ه- هذا آه، يعني المكان هو مفضل مقبول الدعاء فيه عن اماكن اخرى وبالتالي و- و- وعلى ال- وعلى ال- وعلى المريد ان يسمع كلام الشيخ يعني انا ناخدها واحده ورا الثانيه كده يبقى في هذه الحاله هذا الشخص طبقا ل- للي حضرتك قلته هيتوجه يعني يعتقد ان هو- ان الدعاء هنا افضل ده بعد اذن حضرتك ده يا فيما فندم.
هو هام يا ده فيما فندم، هو هو- هام مين هو- اللي سمح له يجي يزور الحسين ومين لا، اللي قال كده؟
لا.
كان حديث النبي واضح لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد معلش يعني آه، مين حضرتك اللي قال له مين اللي قال له يعني باي شرع هو يفعل هذا و...
اتفضل اتفضل يا شيخ علاء شوف يا اتفضل.
فندم مم.
احنا كصوفية اولا الحكاية الطاعة العمياء دي مش موجودة لا والله موجود انا أنا بالنسبة لي انا مش موجودة بل بالعكس يمكن في طرق تانية حضرتك تعرف ان في الطاعة العمياء موجودة ما اعتقدش والله ده احنا بنتكلم على 100 طريقة انا بقول وبنتكلم على لحضرتك- 11 بقول لك مليون ما واحد.
اعتقدش هذا اه النهارده يا فندم الناس كلها اتفتحت قد دي فتحت.
بعد اذن حضرتك الكتاب اهو المريد لا يقيم ميزان عقله مع كلام شيخه هل ده صحيح؟
ده تعالى لا، بص لا، أنا بقول لك ده انا هسرد لك قصه هو ذاكرها ما هو قال لك الكتاب ده كله بلاش هو الشيخ علاء قال لك بلاش الكتاب ده كله خلاص بس يبقى يبلغوا آه.
ان هو ده يتحرق وانا وانا موافق على انا ك- اتفضل يا يعني لو شيخ.
هو ده لا، بس لا، أنا الحلقه مش- ده اللي انا عايزه مم.
ان الكتاب ده يتحرق اتفضل يا شيخ علاء واخد بال حضرتك آه، احنا يعني ايه هو الصوفيه دول عملوا ايه في حياتهم مين اللي حارب التتار غير العز بن عبد السلام والصوفيه اللي كانوا معاه وامام صوفي مين اللي حارب مع صلاح الدين الايوبي بالصوفيه بتوعه عبد الرحيم القنائي وعبد القادر الجيلاني والمدني المغربي مين اللي هو حارب بعد كده الصليبيين احمد البدوي ابو الحسن الشاذلي بس ده ايه علاقته إبراهيم- ايه علاقته أنا- أنا بقول بالممارسات لك اللي بيتكلم عليها أنا الدكتور عبد الله؟
بتكلم- لا، لا، أنا لا، ال- أنا يعني بتكلم في الحرب هذا- دي أو هذا هذا الغزة لا عمل- يضفي على الصوفيه الشرعيه يا هذا لا يضفي على الصوفيه الشرعيه آه.
طب طب هذا هذا الوضع هو هسألك سؤال تاني الصحيح.
هسألك سؤال آه.
تاني يعني إذا كان ذلك كذلك كما يقولون هو حصل إيه بعد كده؟ هل حصل انحدار مثلا؟ هل هل تغيرت المفاهيم؟ هل هل لا المسألة لا لا انا انا عايز هرد عليك اسالك على حاجه انت كراجل آه، معانا دلوقتي اهوت عاوز اقول لسيادتك ايه اللي ممكن نقدمه لهذه الامه عشان طلع القران والسنه كويس جدا القران بالسنه دول لحد النهارده هل حد فهم كل الناس كل القران وكل السنه
والطرق الصوفيه يعني يعني الشرعية.
الفهم لا، ناقص لا، والطرق الصوفية الفهم هتكمله.
لا انا ما بقولش كده يا آه.
فندم. انا بقول الطرق الصوفيه بتقوم بنفس الهدف
تفهيم القرآن والسنة؟
تفهيم طب القرآن هسأل حضرتك سؤال قبل ما ابتدي آه.
اخد المكالمات اللي معايا آه.
معلش. الكلام اللي بيتقال انه احيانا آه، ان هناك خوارق ومعجزات آه، لدى الصوفيين وان الشخص آه، ي- ممكن ي- عنده الكشف ويرى ما لا يراه آه، آه، الاخرين آه.
وكل هذه الامور، هل ده صحيح؟
الامام عبد القادر كرامات ولا ولا- اقول لك اهو ش- سيدي عبد القادر الجيلاني قال من كان يمشي اذا كان شيخك يمشي في الهواء يطير في الهواء ويمشي على الماء ويخترق الجدران وهو على غير شريعه فانت متبع لشيطان
لا هو مش ده السؤال. مش ده أهو.
السؤال، ما في صحراء، ما مش ده السؤال، لكن سؤالي هل هذه الخوارق والكرامات اللي بيقوم بها الأولية آه، هي ح- مسألة موجودة في في في في قلب ال- الصوفية؟
لا ممكن في يحصل كرامه ايه هي كرامه زي ايه يعني يعني مثلا ممكن ان انا مثلا آه واحد مثلا يشوف رؤيه وتتحقق ويقولها لنا اه بس هل الكرامات دي لا.
مقصوره على الصوفيه ولا ما ممكن لا ت- مقصوره مش مقصوره على صوفيه مقصوره على كل الناس آه.
ممكن اي حد يكون صالح بيشوف تحصل له هذه الكرامه مش مقصوره على طرق الصوفيه ولا آه، طب اولياء هل الطرق الصوفيه الصوفيه بال- بالطريقه دي بيصبحوا مؤهلين اكتر ل... ل... ل... لهذه ال- الكرامات زي ما بتقول لا مش مؤهلين اكتر دي ك- ده ربنا بيكرم الشيخ ابو العزايم طب ليه ما حدش بيحصل طب له انا كرامات بقول لك زي الطرق انا الصوفية؟
بقول لك أهو يا فندم الشيخ آه.
ابو العزايم نفسه قال ايه؟ الاستقامه خير من ألف كرامه
خليني اخرج على على هذه- هذه النقطه الى فاصل ثم بعد الفاصل نواصل هذا الحوار كذا ما عليها كنا بنتكلم على فكره الكرامات ك- كما يقول الشيخ علاء وانه يعني هناك ايضا كرامات تعقيب سريع يا دكتور عبد الله عشان نبتدي ناخد مكالمات قلت ان ال- ان في في كرامات الاولياء اه في والشرع نص على هذا وبعض الصحابه كان ليهم ظهرت على ايديهم اه بس لابد ان احنا كما قلت نفرق بين الكرامه والمعجزه ومن هو الذي تجري على يديه الكرامه وايه هي الكرامه؟ ما انت ممكن تفعل شيء خارق للعاده ويبقى خزي ليك من الله سبحانه وتعالى مش كرامه مش ما كرامه هو الش- الش- إحنا الشيخ قلنا علاء هذا قال إنه الكلام.
اذا كان على شريعه فهو يعني فهذا ما نريد نعم آه.
نعم ف- نعم.
فهذه ليست قصرا لا على آه، الطرق الصوفيه ولا على اوتادهم ولا اقطابهم ال- آه، آه، الباب فيها باب, باب عام مفتوح.
باب عام ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون كل من كان مؤمنا تقيا هو من أولياء الله وقد يجري الله على يديه الكرام وكون من مما لا يتوقع وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم رب عبد أشعث أغبر ذي تمرين لو لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره الله هو هنا السؤال أم اذا كنتوا حضراتكم يعني واصلين لهذه النتيجه طب امال ملاحظات حضرتك ايه وتعمل شرايط وكذا وبتاع ما انا الأسلوب قلت إيه؟
انا انا رقم واحد هم الان يخلعون ال- الولايه زي ما حضرتك بتتكلم على اناس لا يستحقون الولايه لا يستحقونها يعني لما تقرا تاريخه تجد انه رجلا آه، مثلا نصابا وافاكا وكذا وكذا وكذا ويصنعون منه وليا تقرا ما عند هؤلاء كما قلت بيلغوا, بيلغوا عقل الانسان مع شيخه هذا لا يقر هل في الشرع ناس ما ممكن ت- ادعت الولايه او شاف انها يعني اه ولي ادعوا الولايه اه اه انا معاه في هذا نعم خلاص اتفضل.
ناس ناس ياتي ياتي, ناس ياتي بعد هذا تعالى بقى تكلم على لب القضيه انت ب- ب- ب- بتضيف لايه في الدين لا يستطيع واحد انسان اي انسان على وجه الارض ان يقول انا اضفت للدين اذا كلنا ب ب ب ب بنعود الى اصل الدين القران والسنه اذا انا مسلم وانت مسلم انت بتميز مفيش نفسك عن ايه اضافه انا بقول لك مفيش اضافه رابعا ال- الطرق اللي بيستخدموها ان انا افقر و- واهتز وارقص والكلام هذا ليس من الدين في شيء ال- ال- ت- تقبيل الاضرحه والاوليه والاستغاثه بيهم والاستعانه بيهم كل هذا شرك بالله رب العالمين يعني اما يجي واحد يقول مدد يا حسين يا اخي ممن يطلب المدد من الحسين ولا من ربه خلينا نتوقف عند هذه اللحظه وناخد مكالمات مع الاستاذ سيد اتفضل يا استاذ سيد وارجو التعليقات تكون سريعه عشان الوقت لو سمحت اتفضل أل- الو ايوه يا استاذ سيد اتفضل السلام عليكم يا عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته من فضلك انا عاوز اسال عم علاء ابو العزايم نعم ما ينفعش يتقال عليه شيخ على فكره نعم انا دعيت مره لمولد مم.
اسمه مولد الست فاطمه النبويه نعم ورا مديريه امن القاهره نعم يا استاذ جمال فيه مخدرات وفي شرب بيره وفي لعب قمار والاذان اذن اذان الفجر ولم واحد منهم من الموجودين داخل المولد دخل يق- يقيم صلاه الفجر هل هذا من الاسلام لعم علاء الس- السؤال و- دوت واضحه النقطه يا استاذ سيد بشكرك وكنا استاذه منى هنتكلم في ال- استاذه منى اتفضل مساء مساء الخير نور يا فندم احنا الحقيقه مش عارفه نشكرك ازاي على برامجك الراقيه ربنا يخليك والادب بتاعك الجم اتفضلي يا فندم.
انا الحقيقه مع الدكتور عبد الله لان ليا تجربه آه الحقيقه ال- يعني انا ما كانش عندي لغه عربيه وانا بأسى بقول هذا ولكن الحمد لله ربنا رد عليا انا من السبعينات وانا بقرا القران بالتفسير فانا شايفه بتجربتي ان التفسير في كل حاجه انا ما دخلتش لسه السنه مم.
ولكن في كل حاجة لحياتنا اليومية يعني أنا شفت بعيني كنت بروح سيدنا الحسين في رمضان مم.
كان بيقفوا يقولوا لي اسعي مم.
ولفي يعني المفروض انا بقول يعني للشيخ ابو العزايم مش حج هو. آه.
ان بدل ال ال الحاجات اللي هم بيعملوها دي فعلا مم.
ها يعلموا الناس يعلموهم شكرا يا استاذه النظافه منى شكرا يعلم- جزيلا واضحه النقطه شكرا استاذ عبد السلام اتفضل يا استاذ عبد السلام استاذ عبد السلام اتفضل
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل سلام.
اتفضل يا فندم.
عليكم.
عليكم السلام اتفضل ألو، السلام أي- عليكم.
عليكم السلام حضرتك على الهواء اتفضل انا بقول للشيخ علاء امم اتفضل
طيب بقول للشيخ علاء بعد اذن حضرتك امم ان المبتدع اخطر من العاصي
واضحه النقطه بشكرك بشكرك بشكرك استاذ عبد السلام استاذ هشام مساء الخير يا استاذ جمال مساء النور يا فندم، اتفضل.
تحياتي ليك وضيوف الكرام اهلا بيك يا فندم هو اتفضل في الحقيقه الاستاذ علاء ما فهمتش منه ولا كلمه وما اقتنعتش بولا كلمه خالص ولكن عايز اقول للأستاذ- ال- الشيخ بدر آه، رد على ايه ال- الجوانب السلبيه على الدين من الصوفيه انا هقول على الجوانب السلبيه على الدنيا بقى مم.
آه، يعني في تغييب للعقل وتغييب للاراده الانسانيه اما انا اخد اذن من حد هل في عصرنا ده في القرن العشرين عصر الحريات وعصر العقل ان انا اروح اخد اذن من حد ش- وأخد- شكرا استاذ هشام ليه واضحه بس يا استاذ جمال؟
عشان عشان الوقت معلش انا أب- انا اسف جدا معلش استاذ كمال اتفضل استاذ كمال مع- معانا استاذ كمال استاذ حمدي اتفضل استاذ تحياتي حمدي للساده الحضور مساء الخير يا فندم، اتفضل ال- قضيه التصوف قضيه ملتبسه ايوه آه، في ايه في القران الكريم بتقول ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نعم.
غايه المريد في ال- في التصوف هو ان يحب الله ولكنه بينسى انه الغايه الاسمى ان الله سبحانه وتعالى يحبه آه، قضيه التصوف قضيه فلسفيه بالتالي ان هي محتاجه آه، يعني العديد من طبعا انا مع الدكتور عبد الله في كل ما قال شكرا دكتور حمدي، الدكتور معلش عبد الله عشان- عشان الوقت يعني دكتور- كلام راشد بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور سامي هاخد اخر تل- تليفون اتفضل دكتور سامي ماشي مساء الخير مساء النور يا انا فندم كنت حضرت زمان واحد صديق خدني في الطريقه البرهاميه الشاذليه كان فيه الشيخ محمد عثمان البرهامي أيوة.
رجل سوداني كبير راجل طيب قوي مم.
ففوجئت الناس اللي داخلين مجموعه شباب داخلين مهزومين اصلا بترعشوا ويدخلوا يقبلوا ايده ويقعدوا وبعدين اي كلام الشيخ محمد كان راجل طيب وظريف قوي حبوب انما اي كلام اه ناس مهزومه اصلا وبعدين في واحد المساعد بتاعه قال كلام غريب جدا كلام مذهل قال لك لما تقول لا اله الا الله لازم تشوفك تقول لا اله الا الله والا تبقى كفرت قلت لا اله افرض مت وانت قلت لا اله تبقى مت كافر اشكر اشكرك دكتور سامي ناخد آه، تعقيب اخير من من الشيخ علاء اتفضل يا شيخ علاء آه، بالنسبه لشرب البيره والحاجات دي الموالد كلها، اللي بيحصل في الموالد.
الموالد المولد ده ينقسم الى قسمين اه بس بيقول لك الناس ما راحتش تصلي انا هقول لحضرتك أهو، م.
المولد ينقسم الى قسمين مولد اللي هو في المسجد نفسه يقام او في سرادق ودوت لا يمكن تجد فيه هذه الاشياء انما الشارع نفسه والقهاوي نفسها اللي جنب المولد هي اللي بيحصل مثل هذه الاشياء ده توضيح دلوقتي عايز آه، حضرتك ده حاجة.
تقول لي تقول لي يعني كلمه اخيره بعد ما سمعت الاستاذ لا ابو بعد شاهين اذنك ما والدكتور عبد ده ليها الله تعقيب يعني أما انا ح- مش معترض على اللي بيحصل في الموالد انا معترض على الموالد اصلا هل في في الشرع حاجه اسمها موالد وده اللي انا لسه بقوله الزياده في الدين يا اخوانا اللي انت ب... انت بتجيب ما... من آه، الدين حضرتك ما شايف إن ليس بقى منه المولد تعالوا من حيث فيه. مفيش المبدأ حاجه اسمها يعني.
مولد آه.
مفيش حاجه في الاسلام اسمها مولد مولد ايه هم الصحابه عملوا مولد للنبي الصحابه عملوا مولد لابو بكر عملوا مولد لعمر هم ما كانوش بيحبوا الناس دي يعني حب الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم ده حب الجم يعني جاهلين عن ان في حاجه اسمها مولد والصوفيه جايين دلوقتي يقولوا هو ده الحب لهذا الذي مات من قال هذا طيب من قال هذا هل عندك تعقيب يا شيخ آه يا علاء قبل ما فندم، نطلع آه يا فندم اتفضل.
هو بالنسبة للموالد أولا المول الوالي هذا بالنسبة للتصوفية هو راجل قدوة ويقتدوا به اه بس ده ما كانش موجود قبل يا كده فندم، والنبي ما كانش قدوة؟
آه، والنبي قدوة بيحتفظ بمجد النبي ده النبي اللي قال لهم كده لا، ده انتوا اللي لا، عملتوه لا، النبي ما أيوة.
قال هذا احتفلنا النبي بمولد- بيوم لا ميلاده إله إلا يوم الله.
ميلاده صاموا طب صاموا وده ما قالش ما برضه طبل لي احتفال ده.
وزمر لي واعمل لي مين مولد يطبل الصحابه عملوا كده مين امال اللي هو بيطبل المولد اللي بالظبط؟
انتوا حضرتك بتعملوه ايه بيتكلم في ذكرى راجل اللي هو ده الوالي جبتها لا، منين نصيبه فين؟
جبتها منين جبتها يعني لا ده إله ده إلا سؤالي الله. وهي ضر في ايه ديت على الاقل على- على الاقل وتذكر واضح ان في- الخلاف ما زال مستمر ان شاء الله نقدر يكون عندنا وقت تاني اطول شويه نقدر ن- نشرح فيها الحاجات بشكل اكثر تفصيلا انا بشكر الشيخ علاء آه، ماضي ابو العزايم شكرا جزيلا انا بشكر الدكتور عبد الله بدر شكرا جزيلا انا بشكركم جميعا وغدا يوم اخر ان شاء الله تابعوا